بسم الله الرحمن الرحيم
الموت
اعلم اننا جميعا نعلم ان الموت حق لكن من منا قد فكر في الموت تفكير حق من منا قد استعد للموت استعداد حق
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق
عنوان التفصيل عبارة عن اولا هو انت هو انت انا خلنا بنحاول ندخل شوية عشان جوانتنج طبعا يفضل ان الانسان لازم يلبس جوانتنج علشان ما يكونش في شيء بينه وبين عشان يكون في شيء بينه وبين العظم يلبس جوانتنج وقطن وميه ورد ميه ورد او كافور الكافور افضل من ميه الورد الكافور افضل من ميه الورد ليه علشان الكافور بيساعد على برودة الجسم يخلي الجسم لسه بارد شويه لو احنا في الصيف اول الميت هيسافر او لسه شويه على بال ما يدفن يحافظ ال- ال- ال- الكافور هذا على برودة الجسم فبالتالي بكتيريا التعفن ما تشتغلش بسرعه تمام كافور او ميه ورد لو ما لقيناش كافور وهذه اللوفه وصابونه ومس عطر عطر يفضل يا اخوانا في العطر انه ما يكونش لونه احمر مش لازم يكون لونه احمر ليه؟ يفضل لو يكون حاجه زي كده حاجه صفراء علشان ما- لو لو لو- لو حمار احيانا الكفن بيتبقع دي مش مشكله مش مش مش المشكله في ان البقى الكفن يتبقع او الكلام ده لا المشكله في ان الناس تنظر تفكر ان ايه ده دم.
الكفن عليه دم تمام فالافضل ان يكون مثل هذا فضلا عن المسك له ريحه قويه تمام ويعني قد يؤدي الى ايه سرعه ايه آه تحلل الجسم آه طبعا هيكون في آه دي دي الادوات اللي انا بشتغل بيها الكفن عباره عن ايه بقى كفن الرجل يا اخوانا يختلف عن كفن المرأة كفن الرجل غير كفن المرأة كفن الرجل عباره عن ايه كفن الرجل ثلاث اكواب بس مفيش حاجه ثانيه ثلاث اكواب دي دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفن بيها والتي كفن فيها فانا ولا انت ولا ابويا ولا ابوك ولا اي حد في الدنيا احسن من النبي عليه الصلاه والسلام لو ربنا قدر له انه يتكفل ثلاث اكواب ما نقولش انا ابويا كذا ده انا ابويا اجيب له اغلى حاجه ها واجيب له حرير واجيب له واجيب له هذا خط لا يجوز الكفن في حرير او غير ذلك هي الثلاث اكواب عادي من التبلاند او ايه حاجات اكواب عليه ثلاث ادراج بيض فقط ال- الدرج يا اخوانا او ال- ال- الكفن احيانا بيجي عرض واحد او عرض عرضين العرض الواحد بيبقى حوالي 90 سم 90 سم العرضين بيبقى حوالي 180 190 حاجه زي كده لو هو جبته لو انا جبته عرض عرضين يبقى كويس جدا يبقى انا رايح في دماغي طيب قدر الله وان الكفن جه عرض واحد اعمل ايه؟ اجيب كل عرض اخيطه في الثاني الطول مثلا يبقى ايه؟ على حسب طول الميت واحد يبقى طويل واحد يبقى قصير المتوسط مثلا يبقى يقول مثلا ايه؟ كفن عباره عن مترين او 190 الطول مثلا كام؟ حوالي مترين لو العرض عرضين يبقى هجيب مترين بس ادي مترين اول جرم واثنين اربعه واثنين سته تمام؟ يبقى انا هجيب ست امتار للكفن نفسه لو كان العرض لو كان الكفن عرض واحد هجيب كام؟ هجيب كام؟ 12 هجيب 12 ليه؟ عشان اخيط كل اثنين اخيطهم في بعض طبعا مع الكفن هذا يكون في حاجه اسمها ستره ايه الستره الستره عباره عن قطعه قماش قطعه القماش هذه انا لو حطيت المفترض عورة الميت عورة الرجل من فين؟ من السرة الى من السرة الى اسفل الركبة من السرة الى اسفل الركبة طيب وعورة المرأة المرأة كلها عورة إلا ما يجوز النظر للمرأة منها للوجه والكفين والشعر والرقبة والرقبة إيه؟ و- والساق والذراع بس ما عدا ذلك يستر عند التقصير طبعا المرأة بتغسلها مرأة والرجل يغسله رجل ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا المرأة أن تغسل الرجل إلا الرجل إذا غسل امرأته والمرأة تغسل إيه؟ زوجها فقط ما ينفعش واحدة تغسل أبوها ولا واحدة تغسل بنته ولا واحدة تغسل أخوها ولا أخوها تغسل أخته ولا شيء من ذلك ولا حتى المرأة تغسل ابنها ما ينفعش ولا الولد يغسل أمه الزوج والزوجة بس هم اللي يغسلوا بعض تمام؟ السترة يا اخوانا هي التي تستر الجسد طيب السترة احنا بنقول السترة دي انا قلت السترة الصغيرة دي ما تنفعش ليه؟ علشان دي حجمها صغير فبالتالي انا لما اجيب يا اخوانا القماش ده واعمل له سترة لازم اطبقه اتنين علشان ايه؟ عشان يبقى سميك شوية لان انا لو خليته بال- خليته كده زي ما هو مخبوط كده مفيش حاجة هتظهر من الجسم ولكن المجرد لما ننزل عليه شبك ميه بيعمل ايه؟ بيلزق اول ما يلزق العوره تظهر وهذا محرم تمام؟ طيب انا ممكن اعمل حاجه كويسه افضل من كل ده طبعا انا بجيب الستر معايا احتياطي ربما ما يكونش في حاجه في البيت عند الميت افضل حاجه ان انا اجيب بشكير بشكير الابيض كانت ايه بشكير كبير او حتى ملابس او اي حاجه كبيره آه تكون سميكه شويه استر بيها ايه عوره الميت تمام طيب في طريقه جميله قوي ل آه، لف ال- الكفن علشان يساعدني بعد ايه مش لسه هنفرد وامسك انت وامسك انا وبتاع ونلف قبل طبعا ما نحط الميت على خشبه الغسل انا هفرد الكفن كده تمام انا هفرد الكفن كده على بعضه الثلاث اكواب على بعضهم واعمل ايه بقى هبدا اشتغل هلف من هنا بص يا اخوانا هجيب الكفن من ناحيه من طرف هنا وابدا ابرم الكفن كده واحده واحده لغايه ما اوصل لايه؟ للنص لوسط كده تمام؟ اسحبه كده وابرم الناحيه الثانيه برضه تمام؟ كده لغايه ما اوصله للنص وخليه على بعضه حطه ماشي ايا كان الطريقه دي يا اخوانا هتساعدني في ايه؟ هتساعدني هنعرف بعدين ان انا لما اجي اكفن الميت بعمل ايه؟ انا يا دوب بجيب دي كده وافردها وارمي دي هنا ودي هنا واشوها انا بقول لحضرتك ازاي الميت مش هيتعبني لما افرد الكفن تحت تحت منه بالشكل ده طبعا هعمله كده وطبقه وشيله نبدا في عمليه التخصيص طبعا يا اخوانا انا احنا قلنا الميت خلي بالك السلك زر ده ده من خلي ثيابه بالك خلي بالنا من السلك زر ده من ثيابه قد يكون الموجود معاه دلوقتي هي الفتحه السفليه فقط من الثياب هو انت حط مثلا بطانيه ولا حاجه وانا برفع البطانيه تمام بشيلوا عنه البطانيه كده او الحاجه اللي متغطى بيها وانا بفرد كده هو بيسحب وانا بسحب معاه اهم حاجه ناحيه العوره هو بيسحب وانا اسحب معاه لغايه ما اغطي ايه منطقه العوره دي طويله شويه ها فهو بيسحب وانا هسحب معاه لغايه ما اغطي ايه العوره لغايه ما اقرب كده الستره دي جميله معقولة بس أهم حاجة نتطبق السنة يا إخوانا نركز أول في موضوع السلطة ده يا إخوانا عشان في ناس بإيه تمشي الأمر اعتباطا كده ولا كأن الموضوع إيه يعني كانوا بيعرف الله بي- بيذبح في في في البيئة تمام انا هبدا آه، بعد ما آه، اسحب ال- ال- الشيء ده احط الستره واسحب القطعه السفليه وانا مغطي واحد يخلعه في الحته السفليه وانا مغطي هذه المنطقه بحيث ان مفيش اي حاجه يظهر مني وبعد ما اخلص ابدا الين المفاصل تلين المفاصل ممكن واحد يساعدني اللي يحضر يا اخوانا الغسل مين الصح ان ما حدش يحضر مع الميت مع المغسل الا واحد بس يساعده او واحد تاني معاهم واحد يجيب له مثلا ميه ما فيش ميه او يجيب له اي حاجه لكن الصح ما ينفعش آه كل واحد عاوز يدخل يقول انا هحضر الخلق الغسل او انا عاوز احضر الغسل ندخله لا الامر يا اخوانا ده بيكون بايد المغسل مش بايد اولياء الميت بايد مين المغسل ما دخلش اي حد خلاص اللي يدخل اللي هو من اوصى به الميت الميت وصى ان فلان انا عارفه من فاضل آه رجل يحسبه على خير ده اللي يحضر الغسل بتاعه تمام او ولي الميت نفسه ليه يا اخوانا هذا ادعى للسفر ادعى للستر عشان بقدر الامكان لو شيء لو راينا شيء من الميت مش كويس ما يفضحش او لعل اللي بيتكلم اللي اللي حضر معانا ويكون فيهم واحد مش كويس فلا يستر على الميت فضلا عنه في حته هامه سؤال تاني يا شيخنا هل ممكن هل...
بعد يفضل اننا زي ما قلنا ما نحضرش الا ال- العدد البسيط علشان احيانا الميت بيبقى وجهه مسود راجل صالح وبعدين بعد ما مات لقينا وشه مسود كده وفيه حاجه غريبه هل هذا من علامات سوء الخاتمه قد لا يكون ذلك ممكن يكون الدم اتحبس في وشه ممكن يكون حاجة فاحنا اول ما نشوف ان الدم ان وشه مسود مسود كده ولا حاجه نتخطى قد يكون من الذين يحضرون لا يتقوا الله عز وجل فيفضح امره طيب ان راى المغسل من علامات الخير الحاجات الكويسه لقى الميت مثلا بيضحك لقى عليه عرق الجبين لقى من عرقان كده هذا من علامات حسن الخاتمه يجوز له ان يبشر بذلك يقول والله العظيم الراجل ده فلان الله يرحمه ده كان ما شاء الله وشه زي البدر كان هذه الاشياء لا باس بها الا اذا كان صاحب بدعه الا اذا كان صاحب بدعه لو رأيت منه شيء كويس ما ايه ما تحدثت به عشان الناس ما تفتنش بهذا الرجل بعد ذلك ابدا في تليين المفاصل احيانا طبعا الميت لما بيموت الاعصاب كده ايه الدنيا بتكون ماسكه ماسكه كده وايه متخشبه ابدا في تليين المفاصل سنه سنه كده طبعا يا اخوانا الرجل الرجل الميت ما بيشعرش ما بيحسش اي نعم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده اننا نحافظ على حرمه الميت بس كده نبدا نلين المفاصل ودراع نلين شويه شويه يبقى لها شكل لغايه ما ايه يمشي معايا ونبدا ايه نسحبه كده تمام الذراع والمنطقه الثانيه ايضا كذلك الناحيه الثانيه واحد يساعدني مثلا ويلين معايا او انا الينه بنفسي نفس الامر هكذا ويفتح ايه الذراع كده والاقدام الرجل برضو نفس الامر ابدا افرد الاصابع كده علشان انا لما بغسل بغسل بين الاصابع برضو النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء يا اخوانا ان انا لما اتوضا اعمل ايه؟ اخلل بين الاصابع ما اغسلش من بره وخلاص لا بين الاصابع لا اتخلل في الايدين او في الرجلين ابدا أخ... آ- آ- آ- حرك ده الاصابع كده تمام والناحيه دي برضه نفس الامر تمام وابدا ايه احاول بقدر الامكان ايه اسحبه سنه كده سنه بحيث ان ايه احاول افرغ طبعا يا اخوانا المغسله المغسله بنحطها ازاي؟ ال- الفتحه اللي بتنزل الميه تكون ناحيه الرجلين ما تكونش ناحيه الدماغ عشان الميه ما تنزلش على الدماغ تمام؟ تكون ايه من تحت ونبدأ بعد ذلك في عملية التغسيل طبعا المغسل بيكون لابس جوانتي و آه، قبل كده قبل كل حاجة ان انا ابدأ ارفع الميت شوية شوية واضغط على بطنه بالراحة ما بوقفوش كده بزاوية منفردة بزاوية حادة لا اخليه بزاوية منفردة كده ارفعه سنة سنة تمام واضغط على بطنه بالراحة كده ها؟ أربع بطن أربع بطن بالراحة شوية كده أمر واحد أو اللي معايا بيساعد تمام بقدر الإمكان أفعل ما أستطيع وبعد ذلك يفضل وانا بشتغل واحد يكون معاه ميه تمام وانا بضغط على منطقه البطن وانا بضغط على منطقه البطن هو يرفع الستره من تحت كده من غير ما يبص يرفع الستره من تحت ويلقي الميه يفضل ان يكون من الحيالي مثلا علشان ايه لو في حاجه تنزل في في المجرى على طول قبل ما إيه؟ ما نبدا الغسل. الميت يا اخوانا بيكون زي ما قلنا اعصابه سيئه فبيعمل ايه؟ بيحتاج ان ان انا ما احطش مفيش اي ميه اي ميه توصل للجو عشان اي حاجه توصل للجو بتنزل لوحدها. تمام؟ ابدا بعد ذلك ادي بطنك اجيب حته بطنك وتقطع لا حته كبيره اجيب حته كبيره كده طبعا انا اخونا انا لابس جوانتي ها اجيب حته كبيره واياك ان تألف من ذلك تفعل ذلك الله عز وجل يقيض لك من يفعل لك اكثر من ذلك وتبدا بقى انت ترفع الستره من تحت كده اهو انا مش شايف اي حاجه انا رافع الستره ها واحد معايا بالميه بيرش ميه من هنا مثلا وانا ايه وانا بدعك وبغسل يكون جنب اي سله او اي حاجه داوي فيها ايه؟ القبه اللي انا نظفت بيها. طيب الاستدعاء يا اخواني بيكون بايد الشمال. آه فبالتالي انا اول مره ببص فيها اشوف هل في وسخ او ما فيش. لو لقيت حاجه ارمي دي واخد قطنه غيرها واعمل نفس الشيء برضه. لقيت ان عروسه برضه ايه ارميها واجيب واحده ثانيه وهكذا. ما حدش يبص للقطنه غير المغسل بس. لان هو اللي محتاج يبص فيها الاصل ان هو ما يبصش لكن هو بيبص فيها ليه عشان يتاكد ان هو ايه الموضع عدل وخلاص فيبدا ايه يغسل وينظف لغايه ما يتاكد ان الموضع بفضل الله عز وجل قد نظف تماما يبدا في المرحله الثانيه هو يكون معاه ميه سواء خرطوم او سواء نعم اه اه نعم نعم القبل والدبر آه ابدا في عمليه ايه التوضؤ اجيب ايديه وابدا اغسل الوضوء العادي يا اخوانا زي ما انت بتتوضا بالظبط اغسل ايديه ايه ثلاث مرات وبعدين اغسل فمه يعني ايه يعني احط ميه جوه الفم صح صح ولا لا لا مش صح احنا قلنا الجسم سايب فبالتالي مش هنخلي اي ميه تنزل الجو اعمل ايه اجيب حته تبه كده وابلها بالميه واعصرها كويس وابدا ايه انظف ايه افتح الفم كده وانظف اسناني وانظف الاسنان تمام هقول كل حاجه وابدا انظف الاسنان يا اخوانا اللي, اللي انا بقوله ده سواء كان جنب او غير جنب ما اقولش هل ده جنب او مش جنب والجنابه ملهاش غسل مخصوص هنا في عند الموت الميت يا اخوانا دي الطريقه سواء كان جنب او غير جنب هي دي الطريقه اللي بيتغسل بيها بس ما نقولش هنغسله غسل الجنابه وبعدين نغسله غسل الميت مفيش حاجه كده يا اخوانا اه مفيش حاجه ورد في السنه كده ان انا بغسل تغسيل الميت جنب او غيره انا ماليش علاقه بالكلام ده تمام المهم اجيب حته خبره وابدا ايه اغسل فمه مره واحده مثلا مرتين او ثلاثه مره واحده كفايه والانف برضه نفس الامر لو دخلت ميه في الانف هتنزل جوه فاجيب حته خبره برضه وابلها بالميه ويعني كده كويس وابدا انظف خلاف الانف الفتحه دي شويه والفتحه دي شويه وابدا انظف احيانا ممكن يكون الانف فيها ايه حاجه في القدره بتاعه برضه انظف اكتر انظف اكتر يا اخوانا محدش يألف من هذا الامر محدش يألف من هذا الامر الله عز وجل يقيض لك من يفعل معك ذلك واكثر وانا اؤكد على ذلك تمام؟ بعد ده اجيب ميه وغسل الوجه غسل الوجه وانا بغسل الوجه يا اخوانا احاول احاول ايه اسد المكان الانف والفم علشان ما فيش حاجه تنزل جوه احاول اسد كده وهو بيهرس هوب وانا ايه وانا بغسل لو في لحيه اخلي اللحيه وهكذا بعد كده ايه الايد اليمين الذراع اليمين غسل اليدين والمرفقين لغايه هنا والايد الذراع الثاني لغايه هنا واجيب ميه للشعر استنى يا اخوانا في مسح الشعر انه يكون ازاي؟ ارجع ورا حتى في الوضوء يعني مش لازم اوصل ميه انا هعمل ايه؟ يقول لك السنه في غسل مسح الراس ان انا اجيب شويه ميه كده تمام وارجع ورا بشعري وبعدين ارجع قدام وبعدين امسح ايه الاذنين امسح الاذنين من جوه ومن بره كل ده بايه بشويه ميه بس او بغرفه واحده من مياه المياه اجيب شويه ميه وأم- وأم- وانفض كده وارجع ورا كده وبعدين ارجع تاني وامسح ايه ودانه كده من بره ومن جوه تمام وابدا في غسل إيه؟ الرجلين الحاجات دي يا اخوانا فيها التيمم ونبدا باليمين ثم ايه اليسار هاجي الميه وانا هبدا ايه اغسل وقلنا يا اخوانا هنأكد على مساله ايه تحليل الاصابع ان انا اغسل بين الاصابع كويس جدا مره واثنين وثلاثه وبرده الرجل الثانيه الشمال مره واثنين وثلاثه انتهيت من اول مرحله من مراحل الغسل اللي هي ايه بقى؟ اللي هي وضوء توضؤ او استنجاء ثم توضؤ ايه الميت بعد كده نبدا في عمليه الغسل انا دي هنخلي اللي معايا دي احاول افردها شويه احاول افردها قدر المستطاع وصابونه لحق وابدا اشتغل ارب المص... ال- ال- ال- الصابونه مع ايه مع الميه هو بيصب لي الميه بالراحه كده ونفضل ارب على الجسم كله هنقول يا اخوانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو العمده في باب الغسل ده اللي هو حديث ام عطيه رضي الله عنها آه، قالت لما غسلنا ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، اظن كانت السيده زينب زينب قال اغسلناها بماء وسدر اغسلناها بإيه؟ بماء وسدر السدر اللي هو ورق النبع ورق النبع اغسلناها بماء وسدر ثلاثا ثلاث مرات أو خمسة في رواية أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واجعلنا في الأخيرة كافور جعلنا في الأخيرة إيه؟ كافور عشان كده اخوانا بنأكد على مسألة الكافور ده عشان هو شيء كويس كويس فضلا عن هو إيه؟ من السنة فطبعا انا ما عنديش صدر اللي هو الورق النبع ولا هستعيض عنه بالصابون لانه ارزق في التنظيف الصدر يا اخوانا بيبقى بيبقى له ريحه حلوه فضلا عن ان هو بيعمل رغوه بتنظف فانا هستعيض عنه بالصابون فيه ماده الكاويه والكلام ده فهذا ابلغ في إيه؟ في التنظيف فانا اصب اجيب الصابون واعمل ابدا ابدا ارب وهكذا وهو بينزل لي ميه امشي على ايه الجسم كله وعلى السفره ما ارفعش السفره تمام او لو انا عارف ان الصابون مش هينزل مش لازم ايه المهم ايه ابدا في الحته ايه ال- ال- ال- ال- المفتوح- ال- ال- العريانه دي تمام وابدا ايه اعمل الم- اعملها بين الصابون غسل الميت يا اخوانا زي غسل الجنابه بالضبط غسل الميت زي غسل الجنابه غسل الجنابه ازاي ان الانسان من السنه ان هو يعمل ايه بعد آه يستنجد يستنجد ثم يغسل يديه طبعا ايه انا نسيت اقول بعد ما اخلص يا اخوانا الاستنجاء يفضل ان انا اغسل ايدي تمام بصابون قبل ما ابدا عمليه التقسيم قبل عم- قبل عمليه إيه؟ الوضوء نفسها تمام آه الوضوء الاستنجاء وغسل اليدين بالتراب او بالصابون ثم بعد ذلك الوضوء ده يا اخوانا غسل الجنابه ثم الوضوء ثم غسل فروه الشعر ثلاثه اغسل الشعر الرأس ثلاث مرات ثم بقية الرأس ثم الجنب الأيمن من قدام ومن ورا ثم الجنب الأيسر من قدام ومن ورا ثم بعد ذلك أفيض الماء على جميع الجسد أفيض الماء على جميع الجسد هذا هو السنة في غسل الجنابة لكن يا اخوانا لو واحد مش عاوز يلتزم بالسنه وعاوز يعني ايه ودخل تحت الدش ولا حاجه من غير ما يتوضا بس هو نوى نوى ان ده غسل جنابه ممكن يدخل تحت الدش ومش مشاكل المهم ان هو الميه توصل لجميع اعضاء الجسد جميع ايه ال- ال- ال- اعضاء الجسد اللي هي إيه؟ الظهر يغسل لجميع اعضاء الجسد والسنه يا اخوانا المبالغه المبالغه في غسل الجنابه فغسل الميت زي كده بالضبط بعد الاستنجاء والوضوء ابدا انظف ابدا اغسل احنا قلنا في غسل الجنابه اول حاجه ايه؟ ايه يا اخوان؟ غسل الراس اجيبها بالصابون برضه يا اما بالليفه او ايه اجيب الصابونه نفسها عشان الصابون الراس فيها فروه وابدا ايه ادعك واحد يصب لي ميه مثلا واحد يصب لي ميه مثلا وانا ابدا ايه ادعك الراس من فوق ومن تحت تمام واجيب ال- اللي معايا دي بقى وابدا ايه اغسل الوجه بها هكذا ثم بعد ذلك ابدا اقسم في الوصف خلاص كده يعني المهم ايه الصابون يكون معايا في الرساله فانا مش ه- مش لازم يحط له ميه على الفرن وانا بشتغل علشان انظف يبقى في رغوه عشان الرغوه متخلصش ابدا انظف وناحيه منطقه الابر ناحيه الابر بتحتاج لمبالغه شويه في التنظيف وهكذا ثم آه، الناحيه دي كذا واخوانا ونأكد على مسألة العورة ما تظهرش ولا حد يشوف منها أي حاجة تمام؟ وأبدأ أغسل هذه المنطقة ولغاية آه، أوصل لهنا مثلا وأبدأ إيه؟ آه، أغسل الأصابع أخلي بالأصابع برضه كده تمام؟ أحيانا يكون أواصره كبيرة شوية الضوافر بتاعته كبيرة شوية ممكن أجيب عود ولا حاجة لو فيها وسخ اغسلها ايه انضفها بالعود يا اخوانا لو الميت آه، ضوافره كبيره او شعر الابل او شعر العانة او شعر طويل ما ينفعش اغص منه اي حاجه الميت زي ما هو زي ما هو كده انا كل اللي بعمله بعمل عمليه الغسل فقط بعمل عمليه الغسل فقط ما باخدش منه اي حاجه تمام انا الضغط كان باليمين بعد ذلك اعمل حاجه اجيب الرجل اليمين علشان تساعدني على ايه على ان انا احركه الناحيه اجيب الرجل اليمين على الرجل الشمال تمام اول ما اجيبها كده طبعا اللي معايا هيساعدني في الحاجات اللي زي كده هيمسك الستره احنا قلنا قلنا الستره دي يفضل انها تكون اكبر وهي افضل هنحرك هنحركه الناحيه دي تمام هتحرك الناحيه دي وهو معايا بيسحب الستره انا بحرك كده وهو بايه بيسحب الستره وابدا ايه عمليه تنظيف الظهر من الخلف هكذا تمام تمام وهذه المنطقه وناحيه برضو ناحيه القدم تمام لغايه الاخر وبعدين ارجعه زي ما كان لا قبل ما ارجعه ارفع الرجل دي كده تمام ويرجع وانا بقى بحرك برضو الستره تتحرك ايه معايا ابدا الجنب الشمال الجنب الثاني ابدا من الناحيه دي كده تمام ومن هنا ومن هنا وابالغ في تخليل من الاصابع كده وناحيه الابر تحت الابر وفوق وتحت وهكذا لغايه ما اوصل ايه للمنطقه الاخيره ما احنا خلاص شلناه اه شلناه نعم. ابدا انظف كده برضه تحت وفوق وبالغ شويه في مساله ايه الغسل خاصه في الغسل ايه الأول. ارفع الرجل دي كده برضه و علشان ارفعه الناحيه الثانيه كده وابدا اغسل هذه المنطقه من الخلف وهكذا لغايه ما اوصل لاخر القدم وبعدين ارجعه زي ما كان تمام نايم على ظهره وابدأ في عملية آه، صب المياه عليه هبدأ أصب المياه عليه أنا طبعا يا أخوانا ما- لازم أسد الفم و- والأنف عشان مفيش حاجة تنزل من جوه آه، أبدأ أغسل الشعر غسل الشعر وبعدين غسل الوجه وابدا ايه غسل ايه المنطقه دي تمام اجيب ميه كده بعد ما اغسل ايدين والناحيه دي اجيب ميه كده واصبها تمام وهكذا واغسل بين الاصابع ثم بعد ذلك اجيب ميه تاني للمنطقه دي والمنطقه دي وانضفها من فوق واحركه اليمين كده نعم. كويس، ما يتحرك. نعم. عارف؟ كان واحد يشوفني وانا بغسل من هنا تمام واخد الميه واحد يرش الميه من تحت اهي لغايه الاخر وبعد كده اعيده من الناحيه الثانيه نفس الامر بعد ما اغسل هنا وارفعه من الناحيه الثانيه خلص بحيادي كده وصوت المية كده وانا بعمل كده بحاول ايه اجيب السترة وواحد يحط المية من تحت وبرش المية لغاية ما نوصل لايه لاخر القدم وبعد كده هنرجعه زي ما كان العملية دي يا اخوانا خدت كام غسلة؟ غسلة ولا غسلتين؟
غسلة.
خدت غسلة واحدة غسلة هذه غسلة واحدة طبعا عملية ال- ال- الاستعمال اللي فوق والكلام ده مش هنعتبرها غسلة هنعتبر ايه كل ده غسله مع التطبيق يعني معاملة احنا بس عملنا عمليه التصفن ورش الميه عليها هذه جعلناها غسله ايه واحده هعمل معاه مره واثنين وثلاثه السنه ان انا ابدا بثلاث مرات مش تقول مره واحده وخلاص هي مره واحده وخلاص كفايه هي تنفع لكن دي مش السنه دي يا اخوانا مش السنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه غسلناها كام ثلاثة.
ثلاثا بدأ بثلاثة غسلناها ثلاثا بماء وسدر ثلاث مرات فأنا كل اللي انا عملته ده مرة واحدة بس بس طبعا أحيانا المرة الأولى بتبقى إيه فيها مشقة شوية مش مشقة يعني بتبقى أغلب من المرات الثانية ليه؟ عشان أول مرة اللي فيها داخل كتير ها؟ المرات الثانية بتبقى أسهل خلاص الجسم بدأ ينضف بس احنا بنعمل كده إيه المرة الثانية والثالثة اتباعا للسنة وإيه عشان يكون أبلغ في في التمريض هبدأ المرة الثانية هل المرة الثانية يا أخوانا يستنجب ويتوضأ من جديد؟ لا لا لا غسل فقط غسل فقط نفس القصة نفس الأمر أجيب صابون كده بسرعة تمام أي حاجة وأبدأ إيه عملية الغسل أشترط الشعر والوجه وأبدأ بقى خلاص إحنا كده مش محتاجين مية أنا كده هننضف بسرعة بشكل سريع تمام ونغسله من تحت ومن فوق نفس العملية اللي إحنا عملناها إيه في الأول المرة الثالثة بقى المرة الثالثة بعمل إيه؟ المرة الثالثة بجيب مية الورد بجيب ايه ميه الورد وما ما استخدمش الصابون خالص ما استخدمش الصابون او الكافور احنا قلنا ميه ورد او ايه او كافور والافضل ان هو يكون كافور يقولنا موجود عند العطار فنحاول نجيبه تمام واجيب ميه الورد دي واصبها في ايه في المكان في الميه اللي انا بستعملها بعد ما خلصت المرتين اجيب ميه الورد دي وارشها واحطها في ال- في في الميه جبل او الحاجه اللي بستعملها وابدا اغرف منها واغسل الميت الغسله الثالثه باللي هو ايه بالميه والكافور السادس من غير صابون تمام نعم مش بخففها ولا حاجه مش قلب تخفيف عشان تبقى الحته آه، الكافور ده احنا قلنا يا اخوانا بيساعد على بروده الجسم بيبرد الجسم ما يخليش بكتيريا التعفن تشتغل بسرعه تمام احنا قلنا عشان لو كان في سفر او هيتاخر شويه او الجو حر او الكلام ده تمام ده هيساعد الكافور بيساعده على كده ميه الورد بيساعد بتساعده على ايه إن الريحه تبقى كويسه والريحه تبقى جميله فاحنا بنعمل ايه نجيب الميه نفس اللي عملناه بالصابون وبالميه هو اللي هنعمله برضه في الغسله ايه الثالثه هبدا اغسل على طول من غير صابون قلنا إيه؟ هنبدا نغسل الراس ثم بعد ذلك ايه الوجه ثم المنطقه اليمين ونحركه كده ونغسل الظهر والمنطقه الشمال بعد كده نغسل الظهر او ممكن نعمل حاجه ثانيه انا لما ببدا من فوق كده اول حاجه بغسل المنطقه دي كلها من فوق كلها على بعضها وبعدين اجيب دي اليمين ناحيه دي تمام واغسلها كويس واروح الفه ايه الناحيه الثانيه واغسل المنطقه دي الخلفيه يبقى كده انا غسلت الميه كم مره قلنا ثلاث مرات غسلت ثلاث مرات بعد الثلاث مرات وجدت ان في حاجه خرجت فيها طبعا انا راعي الحته دي بحاول كده انظر مثلا حاله بيبقى رجليه مفتوحه شويه كده وانا بنظر للميه او اي حاجه لو شفت ان في اي حاجه خرجت منه اعيد غسله مرتين تاني اغسله كام مرتين تاني طيب هل يستنجد ويتوضى تاني ولا نغسل غسله بقى لا يتغسل يستنجد ليه مش قلنا في حاجه خرجت فبالتالي لازم ننظف مكانها وابدا يتوضى ونغسله مرتين تاني ما نغسلوش ليه يا اخوانا مره واحده تاني عشان يبقى خمسه غسلناها كام ثلاثه او كام خمسة او خمسه أو سبعة أو سبعة واجعلنا في الأخيرة كافورا آخر حاجة تمام تغسله وجدت بعد المرتين نفس الأمر المرتين اللي هعملهم ده زي ال- ال- الرابعة والخامسة زي بالضبط اللي هو إيه ال- ال- ال- المرات الأولى آه، وخلي في الأخيرة كافور لو ما لقيتش كافور في الخمس مرات في المرة الأولى فلا بأس أغسله غسلتين عاديتين تمام الرابعة والخامسة لو حاجة في حاجة فعلا خرجت منه أعيد برضه غسلين تاني السا- السادس والسابع لو وجدت حاجة خرجت منه بعد كده طبعا أحاول بقدر الإمكان أسد موضع الإخراج اجيب حته قطه ولا حاجه واحط احطها في مكان الاخراج بحيث ان مفيش اي حاجه تخرج منها انتهت عملية التقسيم هشيل كل الأدوات بتاعتي تمام وأحاول أنزل المية شوية شوية هي المية طاهرة ما فيهاش مشاكل بس عشان ده كفن نفسه ما يتبلش وأجيب فوطة اجيب فوطه وابدا انشف بعد ما إيه؟ انشف الميه بقدر الامكان كده ايه وانشف الجسم كله تمام لو ما نشفتوش خلاص ما فيهاش حاجه ايه بس انا انشفه عشان زي ما قلنا علشان الكفن ما يتبلش انشف الجسم كده كله هل في طريقه معينه للتنشيف؟ لا ما فيش طريقه معينه ده اي طريقه سهله بالنسبه لك تنشف بيها بس اهم حاجه راعي راعي امر الستره راعي امر الستره تمام انا شفته ولسه الستره اللي معايا دي مبلوله ميه كلها ميه اعمل ايه اجيب حاجه ثانيه اجيب حاجه ثانيه واعمل كده انا هغطي الحته دي كده وواحد يسحب الستره ايوه هو بيغطي كده وانا وهو انا بسحب بحيث ان انا ايه اول ما نغطي ما بخليش اي حاجه من منطقه العوره تظهر هو بيسحب شويه وانا بسحب معاه ولغايه ما امسك من هنا كده لغايه ما اسحبها كلها والامر كده تمام تمام ومفيش اي حاجه ظهرت ابدا اجيب الفك بعد ما اتاكدت ان ايه الحته دي الميه اللي هنا مشيت خلاص هحاول اخد كده شويه تمام واجيب الكف الكفن يا اخوانا احنا قلنا هيساعدنا اللفه اللي احنا عملناها هتساعدنا في ايه بقى؟ هتساعدنا فيه اولا احنا هنفرد الكفن كده شويه نحاول نوزن الكفن نخلي دي اقوى شويه ربط الاصابع والرجلين والدق ربط؟
ممكن ربط الرجلين اه لا والاصابع لا لا والدق لا تربط لا يم- لا لا ينفع مش لازم تربط احنا في بعض هنف- الاحيان بنحط الايد على البطن بتسقط او ما بتقع احنا ال- الامر مش محتاج مش محتاج لان انا بحكم الكفن ما دي شطاره المبثر دي شطاره المبثر هل يعرف يحكم الكفن كويس ولا لا وهنقول يا اخوانا الطريقه الكويسه اللي تخلي الكفن يمسك كويس تمام هنخلي حته كده طويله بعيده بعد الراس كده مثلا شبر او شبر ونص تمام والثانيه برضو ايه زيها كده بعد الرجلين مش شبر ولا حاجه بس نحاول نطول دي شويه عشان ايه عند الراس تبقى اكبر شوية. تمام انا بعمل ايه بجيب الكفن اوله هنا احرك الميت كده تمام وارفعه كده تمام مع التغطيه برضو بجيب اول الكفن واحطه من تحت كده بقت الحته اللي انا آه الناحية- احنا احنا بنلف من ناحيتي ومن ناحيتي فانا لما حطيت الكفن كده حطيته في النص بالظبط فبالتالي انا هحطه كده لما حركته شويه بتبقى المنطقه دي عند ايه سلسله الظهر بتاعته وافرد الكفن واعمل ايه ارجعه تاني كده تمام احركه من هنا كده وارفع الكفن كده ايه الميت كده بقى فين بقى في النص بالظبط لا انا محتاج حاجه تانية اشيل الميت عليها واحطه لو الامر كده مفيش مشاكل واحد مثلا عاوز يعمل ايه لقيت الامر ايه طيب شويه لكن في مساحه في كنبه ولا في اي حاجه يفردوا عليها الك- الكافه الفرده كامله وبيفردوا خالص كده وبعد ما نخلص الميت نشيله ونحط عليه مفيش مشاكل تمام لكن دي الطريقه اللي هي ايه طريقه عمليه شويه وهي ايه طريقه تعتبر ايه اسرع كده تمام وابدا اغسل او أب- ابدا الف الميت بالكفن قبل يا اخوانا ما احط الكفن بيكون عندي إيه؟ يعني هو ايه ال- ال- العرس تمام وقبل الامكان اعطر الميت مش لازم يا اخوانا مواضع السجود بس يعني اعمل مواضع السجود وغيرها من ايه من الجسد تمام اعطره كويس وبعد كده ابدا في عملية التكفير هجيب الناحية اليمين الأول فين اليمين؟ الناحية اليمين. هجيب الناحية اليمين نعم سترة اه اه نخلي السترة لغاية مرحلة معينة احنا بنحط الايد كده تمام وبعدين صح نجيب الكفن كده تمام دي الناحية اليمين اهي بدأنا بيها و هنمسك كده الكفن ماسكة محكمة نضيق ايد يا شيخ ولا نعم خد ايد ولا لا مش لازم مش لازم ولا بدو مش هنربط اي حاجه مش لازم تمام هنحط الناحيه دي كده تحت الرجل كده بدات تمسك واجيب الناحيه دي لسه في اول ايه اول حته اهي تمام السطره هنعمل فيها ايه السطره بعد ما نخلص بعد ما نحط الغرد الثاني كده يبقى اسحب السطره من هنا ومن هنا المهم باي طريقه تسحب بيها ايه السطره هي فاهمة عن الميت لا ما تلتهاش مع الميت هي خسارة هتقول لي طب هي حتة قماشة ملهاش لازمة خسارة في الميت ده كان سبع لا اه خسارة الميت أبقى من الحي الحتة دي أنا ممكن أستخدمها أعمل بيها أي حاجة حي أبقى من الميت يا شيخ.
الحي أبقى من الميت آه، آه، فضلا عن فضلا عن الحتة نفسها الأولانية اللي انا اللي هي في بلد بالميه استخدمها يا اخواني من المهاش من ورشه غطس الدعاء واحد بسم الله نستخدمها كان نفعت كانهم لم ينفع بها شيء نجيب الحته الاولانيه دي كده تمام و هنحط كده تمام تمام ونجيب من هنا يا اخوانا غسلنا ميتين قبل كده والغسل ما اتغسلش. تمام احاول احكم الحته دي كده تمام ايه احنا قلنا كل حته لوحديها وفي سن يا اخوانا في العمليه دي في حدود مترين اهو اه لو آه، احنا نقول مثلا مفيش حد يبقى فوق مثلا ايه اكتر من 190 سم ما شفتش حد اكتر من 190 سم مثلا نجيب له ده مترين ونص الاول مبالغ فيه نجيب له مترين ونص وبعدين الشمال المرحلة الثانية الجزء الثاني أجيب الشمال الشمال الأول تمام ثم إيه الشمال الأول نفس الأمر برضه تمام شمال ثم إيه لا لا ثم إيه تمام اليمين في الشمال وبعدين الشمال في اليمين وبعد كده ايه المهم المقصود ان احنا نعكسها هل يا اخوانا الطريقه دي وردت في السنه لا ما وردتش في السنه ولا حاجه بس دي من الخبره ودي احكام لايه الكفن احكام الكفن يمين في شمال يعني بتلبسهم في بعض تمام خد في كلامي هل بنعصر يا شيخ؟
نعم.
بنعصر ما بين كل طبقة وطبقة ونحط الكفور ما بين الطبقات؟
مش لازم مش بنعطل جسمه وخلاص ما هو الرجل تمام كده والمرحله الاخيره ايه كده بس مهندس هو اللي ممكن ايديه تتفك بالربطه دي لو صحي مش هيفك ايديه مش هيقدر
هو هياخد نفسه ده لا ورينا كده
تمام ها، الأول.
الله يسعدك.
نفس الشكل كده معايا يا شباب ها؟ نفس الشكل كده هبدا يكون معايا هي الحبال اللي بنربط بيها يكون معايا ثلاث حتت ثلاث حتت واحده من الناحيه دي اربطها تمام اربط الحته دي كده الناحيه دي اللي هي ايه بعد الراس كده تمام اربط الناحيه دي وجيب برضه بعد رجلين واربط كده تمام الربطه اخوانا برضه تكون اقل شويه ليه؟ علشان ال- هو هو لما ينزل تحت لما يلحد بال- الربطه دي المفروض تتفك والميل اه ده يفيهم واسمه ده ال- ال- لو الملحن بي- بيرحرح الكفن شويه بيرحرح تمام هنربطه ربطه فيونكه كلنا نعرفها طبعا تمام مش لازم نربطه تمام وهنجيب حته كبيره صغيره شويه هنجيب حته كبيره اي مكان ولا صغيره نربطها نربطها ينفع أخوانا نربطها ولا لازم نخيطها؟ اي حاجه بصراحه اذا كان الحالب بيعملوا كده الميت مش هيعملوا كده تقطع من تحت برضه تمام نحطها فين نحط بالضبط كده على الايد يعني احنا ربطنا كده ايدنا كده على الايد تمام ايوه صح كده حته الايد كده يبقى اتربطت الايد من بره مش لازم نربطها من جوه برضه نفس الفكرة، نفس الربطه وهي ربطه بكده يا اخوانا يبقى فعلا كده انتهينا من تقسيم المجال نعم لا ولا تقول اي حاجه ولا تقول حاجه المجلس يا اخوانا اللي يحضر الناس اللي بتحضر الايه تقسيم يس- يصلي عليها تتقل الله عز وجل ولا يقول الا خير ما حدش يتكلم الا يذكر الاستغفار او الكلام ده هل احنا نقرا سوره ياسين واحد بتاع الان جنب الميت يقرا سوره ياسين او كلام لا ينسى طبعا ايه آه، ان يقرا سوره ياسين أو كده.
سيدة كم كم السيده اخوانا قلنا خمسه السيده المراه خمسه خمس طبقات خمس طبقات كم رباط يا شيخ؟
آه، ثلاث أرباط.
أنا أكتر برضه لا لا هم ثلاث اربطه برضه ال- الامر اخوانا بالاربطه مش مش مش حاجه العبره بالاربطه هذا عشان ايه مساله احكام ال- ال- ال- المسك الكفن تسعد بقول لك يا شيخ شيخنا
ليه سيبها ما- نعم.
يعني ليه سايبينها كده ما حطوش رجل الدنيا عشان لا مش لازم لا لا مش لازم لا لا زي ما هي بقول لك يا شيخنا نعم انا مش هحط لها بحط لها اي حاجه بحط لها في حاله واحده بس لو شفت ان كل شويه بيخرج في حاجه في اخراج تمام بعد ما خلصت ممكن احط له اي حاجه سواء كان في الانف او الفم او حتى في الاذن برضه لو لقيت لو آه، ماشي.
الاذن دايما دخلت.
بتنزل دم كيف حالك؟
او اي او قيح او غير ذلك بابا يا شيخ لا ما تشتري يا شيخنا الله يبارك الله يرضى عنك لكن ده لو موجودة كنت في لو المنزل مفيش اي حاجه والدنيا تمام مش لازم تجيب قطه وتحطها كده ده ناس كتير ما بتعمل ها؟ وبعد ذلك نعم بقول لك يا شيخ القبر ال- بالنسبه للحم آه، الطبيعي ان انا اود اللحم يكون آه، حاجه من اثنين المدافن الشرعيه اللي هو القبر كل واحد ليه قبر مستقل بنفسه بيعملوا لحم كده من على الجنب تمام ناحيه الكبله تمام وحته كده في في ارتفاع الميت فبالميت بيتحط كده بالشكل ده لما ننيمه ننيمه على جنب مش هننيمه على ظهره تمام جوه اللحم بحيث ان هو ما يظهرش ايه منه اي حاجه إيه إيه بيبقى كده مستوي للحم يكون بنفس الشكل كده وكل ده هي طبعا ايه الاضراب وايه الحته دي عندنا حته ش- آه، لحم حته على جنب كده مفتوحه تحط عليها ويلموا شويه طوب كده ويحط بعد كده على- طيب المقابر اللي هي العاديه اللي هي الايه اللي هو الطين بنعمل ايه؟ بنحاول نحفر حفرة جوه البتاع ده جوه المكان ده ولا حاجة برضه وننيمه على شقه اليمين ما نحطوش كده وخلاص أي حاجة لا هننيمه على الجنب اليمين برضه ونفعل فيه ما فعلنا بالذي دفن في المدافن حل الأربطة حل الأربطة الأربطة تتحل طبعا قلنا ويطرحها كمان شوية شوفوش لا لا يكشف وجهه الا بس يا اخوانا اللي هو مين ال- ال- الحاج الحاج يكفن يغسل زي الغسل اللي احنا عملناه ويكفن في ملابس الاحرام مش هنجيب له كفن مخصوص لان مفيش افضل ولا افضل ولا احسن من ملابس الاحرام النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل في حجة الوداع في حجة الوداع واغتصته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم آه، اغسلوه ثلاثا اغسلوه اغسلوه بماء وستر وكفنوه في ثوبين اغسلوه بماء وستر وكفنوه فين؟ ده الحواوش ايه مش هيتغطى زي ما هو كده لا يغسل يغسل عادي هو شهيد بس ده وشهيد الاخره شهيد الاخره ده يا اخوانا يغسل زي المفتون او صاحب الهدم آه واحد بس حادثه او صاحب ال- ال- واحد او المره اذا ماتت عند ايه ال- عند الوضع دول كلهم ان شاء الله تعالى يعدوا في الشهداء ولكن يجب تغسيلهم يتغسلوا شهيد المعركه بس هو اللي ما بيتغسلش والجنين الجنين اذا سقط آه، يغسل يغسل ولك- إذا كان محتملا يغسل ولا بأس يغسل إن شاء الله. آه
ولك يا شيخ نعم هل يجوز الدخول على الميت قبل التكفين للتقبيل عليه ساعات القلب بيحب يقول لك انا عايز اسلم عليه هل لا يجوز بأس ان شاء الله ما فيش اي مشاكل ان واحد مثلا يودع الميت النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دخل سيدنا ابو بكر وقبله بين جبينه وقال يا رسول الله مت حيا وميتا لا يجمع الله عليك ميتتين ابدا ها؟ المسك على الكتف من بره لا لا يعني الرسول رش ما رشش ما الامر فيه سهل القرآن أثناء الغسل يعني المغسل بيشتغل وفي ناس قاعدة تقرأ في الصلاة والله يقرأ القرآن ويستغفر الله عز وجل ويستغفر الله والدعاء ولكن هو يقول ما نقرأ سورة ياسين بالذات في الوقت ده لا يكفي لا يكفي اه لا يكفي مش لازم يقرأ سورة ياسين لا، أي- يقرأ أي معاه قراءة- يستغفر أي الله عز قراءة وجل.
ودعاء.
اه وده أخوانا لأن ده وقف وعظ هو لو وعظ وفضل يتد- يتدبر ويتفكر في الأمر ده ويتعلم من المغسل او لو هو يعرف يغسل والمغسل بيشوف لو كان ربما يخطا في حاجه هذا افضل افضل من هو يذكر الله ويستغفر هو هو بيبص على الميت يتذكر انه ممكن يكون في إيه مكانه في هذا إيه الوقت او غيره بقول لك يا شيخ
الراس في اخواننا الميت عند وضعه يكون بهذه الطريقه لا بالعكس احنا نقول القبله اهي مثلا تمام نخلي لو قلنا القبله كده القبله كده يبقى دماغه هنا ورجليه هنا لو القبله كده تمام فيخلي آه، دماغه ناحيه ايه؟
بس لما يقوم لما يقوم يقعد يبقى وشه رجلك يمين القبلة. انا هبص انا هبص على القبله واخلي دماغه ناحيه اليمين ودماغه الشمال طبعا يا اخوانا هينام على جنبه اليمين مش هينام على ظهره
طب بقول لك يا شيخنا هل يجوز في حضور ال- الغسل يحضروا اقارب الميت اللي هو بي- كان بيحبهم في حياته ولا دي لا لا, لا, لا يشترط يجوز والافضل بلاش ولا- اللي كان بيحبهم الافضل بلاش الافضل المنع الاولى المنع طبعا ايه اللي هو احنا بنقول يا اخوانا بقدر الامكان نضيق نضيق او نحكم ال- ال- ال- الامر آه، فتح ال- نخلي الامر ضيق من ناحيه ايه العدد الذي يحضر ايه تفصيل الميت هذا ادعى للسبب هذا ادعى للسبب المية مولاه الله يحفظك كويس ممتاز الايه مسألة المية يا أخوانا المية يفضل عند الاستنجاء إن المية ما تكونش سخنة مستحملها عند الحال الاستنجاء بالذات ليه؟ المية السخنة يا أخوانا بتساعد على إيه؟ ارتخاء الجهل بتاع الجسم وتساعد على إيه؟ نزول الفضلات أكثر بشكل أكثر أكثر أنت جرب الأمر ده أنت وأنت صاحب جربه لو أنت بتتشقى في مية سخنة الأمر بيبقى إيه؟ ه- أنت هو هتكون أبلغ في التنظيف ولكن إيه؟ هياخد وقت هتلاقي الإخراج فيه إخراج كتير بخلاف المية الساقعة المية الباردة المية الباردة بتبقى إيه؟ الأمر بينقطع ب- بسرعة من ناحيه التقسيم نفسه الميه تكون فتره ما تكونش سخنه قوي ولا هي بارده قوي ليه دافيه بحيث انها تكون ايه يا- ال- ال- الميه السخنه كويسه في ايه في ال- في الت- في الت- في التنظيف دي ميزه الميه ايه نفس المية اللي الواحد بيستحم بيها زي الميه اللي بتستحمى بيها نعم اي اه حتى لو ما بترشرش يعني هذا من ناحيه ال- تكريم الميت نفس الميه اللي انت بتستحمى بيها بس بيها هي هي الميه اللي بتغسل بيها ايه الميت
الابن ما بيستسلمش امه طب رجعنا قلنا لو لو موصي طب الام موصي بانه ابنها هو وصيتها باطله لا يجوز طبعا ما ينفعش توصل. اه حتى لو وصل مش هنسمع كلامها تمام طب يا اخوانا لو ان امراه ماتت بين رجال مجموعه كانوا مسافرين مثلا ولا حاجه وبعدين في يوم معاهم واحد امراه واحده معاهم واحده بس ماتت المراه دي كانت ابن واحد فيهم او ام واحد فيهم او حد او برضه زوجها تعرف لا مش زوجها واحدة مسافرة ومش معاها زوج كل اللي معاها بتقولش زوج لكن معاها محارم أي حد من المحارم أب أخ عم خال تمام ومعاها بقى معاهم ناس أغراب والكلام ده المرأة دي لو ماتت تعمل فيها إيه؟ نغسلها ما نغسلهاش تغسلهاش تيمم فقط تيمم فقط بهدومها زي ما هي وبعد كده نكفنها نفس الهدوم اللي هي بتاع نكفنها على ايه؟ على الهدوم التيمم ازاي؟ دي شويه تراب ارمي كده في الارض وانفض ايدي وامسح على الوجه وبعدين ضربه تاني وامسح الايد اليمين ثم ايه؟ الايد اليسار العكس بالعكس لو رجل مات بين نساء واحد مات ومع مع مع مع مجموعه من النساء النساء دول ما فيهمش مرات يعملوا مع النساء يعملوا مع الراجل زي ما عملوا مع مين؟ مع الست يرموه نفس التيمم نفس الطرق نفس الطريقه اللي احنا حضرتك لو مراته موجوده بس يعني مش هتقدر تغسلها ست كبيره مثلا ايه الحل؟
الحل يمنع في هذه الحاله يمنع لو هي ما تع- ما تقدرش ما تعرفش ولا لازم تعرف لا لا، مش هتقدر.
تحاول مش لوحدها لوحدها مش هتقدر يعني لازم حد يبقى معاها.
اعصابها بايظه يعني اه يعني هي ما احنا احنا بنقول هو في في رفقه هو مفيش مفيش الناس اجتهاد قدر المستطاع لو هي تقدر تغسله او حتى لو ما تقدرش تجتهد على نفسها لو امره فعلا واقع خالص خلاص لا باس بالجمع
الجنين يا شيخ نعم ماذا نفعل بالجنين؟
لا يلزم التقسيم الجنين اذا سقط لا يلزم لا يلزم ان يغسل لا يلزم كويس ممتاز هو يعني بمنافس العمر ونفس الحرام نفسها اه حلو طبعا مفيش مشاكل طالما اوصل يزودوا عليه شويه بس المهم يوصلوا ثلاث حتت يعني يعرف يكفروا بيه كويس وهم منافس الاحرام حتتين بس وبيبقوا صغيرين نزود عليهم شويه لا باس ان شاء الله يخلي ايه ال- ال- الملابس اللي ايه بتاع الحرام يخيطهم في بعض بحيث ان هم يكونوا ايه ناحيه الجسم يبدا بيهم هم خليهم من تحت هم اول حاجه ايه يقصدوا يكونوا مسلمين
ندعو الاخ الكريم بقى ربنا يكتفر الله عننا جميعا اللهم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزينا ورحمة خير الجزاء ولمن له عنا جميعاً إن شاء الله.
ويحسن ختامنا وختامه وختامكم جميعا آمين.
وأن يجعل عملنا كله صالحا آمين.
وأن يجعله لله تعالى خالصا آمين.
ولا يجعل فيه ذنبا غيره شيئا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
جزاك الله خير
وها هو الميت قد قام ولكن ولكن عندها لن تقوم لن تقوم تقوم
ودمع العين ينهمر سألت وفاة صاحبه أتدري الآن من يا رب ارحم الشيخ العاصي يا رب ارحم الشيخ العاصي يا رب ارحم الشيخ العاصي قلب القاسي اللهم أقل العسر واغفر السلة وسد حلمك على من لا يرجو غير ولا يثق بأحد سواك الأمال مذهال عليك النور وك يا الله لم يبق لي سواك وهزت بني وهزت بني محماك يا الله يا الله الله هزت بني ما أقبل التوبة يا الله
الحبيب لم ينتهى على شدة الموقف وشدة الأهوال نادى بأعلى الصوت أمتي أمتي فأين أمتكم فأين أمتكم شيبكم وشبابكم ونساؤكم أين هم من سنته وسيرته ونصرة دعوته فأين أمة فأين أمة فأين أمة فأين أمة فأين أمة فأين أمة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لو أن الله هداني لكنت من المتقين